بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بيكم يعني آه، قبل ال- قبل ما نعمل الحلقة دي أنا قاعد مع ال- الجمهور اللي حاضر معانا يعني مثلا قاعدين مع حوالي 10 جنسيات من العالم العربي و- ومن سلوفاكيا ومن التشيك و- وناس من فلسطين ومن اليمن ومن مصر ومن الجزائر ومن المغرب ومن السودان و آه وايه كمان وتونس وحاجة واليمن قلنا اليمن وحاجة وسوريا طبعا طبعا ف- آه، لا تتخيلوا وغزة لا تتخيلوا احنا روح وأخوة جميلة جميلة جميلة أنا فرحان إن احنا السنة دي صورنا مع إخواتنا وأهالينا ال- آه، المسلمين في ال- في الغرب ربنا يعزهم ويكرمهم آه، ابتدت الليالي الجميلة ابتدت ال- ليالي العتق من النار وليالي ال- التوبة وليالي ال- العشر الأواخر من رمضان والحلقة دي يعني ال- أول ليالي العشر الأواخر من رمضان ربنا يعتقنا ويغفر لينا و... يا رب تكون السنة دي سنة عتق يا رب تكون سنة عتق ومغفرة ورحمة لينا ولولادنا وأبائنا وأمهاتنا واللي مات من أجدادنا ربنا يرحمهم ويغفر ليهم و- ويدخلنا الجنة بمثل هذا ال- اللي احنا بنعمله في رمضان السنة دي الحلقة النهاردة آه، هنعود للقصص النبوية احنا خدنا ك- من ساعة ما ابتدينا رمضان لغاية النهاردة خدنا قصتين نبويتين فاكرينهم الدرع المسروقة وخدنا كعب بن مالك دول القصتين ال- اللي حصلوا احنا النهارده هناخد قصه ثالثه نبويه نزل فيها القران م- ما يقرب من 20 ايه والصوره كلها بتدور حوالين هذا الموضوع القصه حصلت سنه 5 هجريه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم ب- للمدينه ب- بخمس سنين ال- القصه كلها لها علاقه بالاداب الاجتماعيه البيوت البيوت من جوه وحمايه البيوت من جوه عشان سمعه الستات غاليه وعشان سمعه البنات غاليه واوعوا تتكلموا على حد واوعى يا صحافه واوعى يا اعلام انا بهدي قصه النهارده للصحافه والاعلام اوعوا اعراض النساء اوعى عشان خبر مثير او علشان هت... هتكسب بيه اكتر او تعمل ضجه صحفيه تجيب سيره واحد او تجيب سيره واحده من غير ادله وحتى لو معاك ادله الاولى الستر على المجتمع قصة النهاردة وصورة النور وهنوصل لها دلوقتي بس خلينا نشوف الوضع في المدينة المدينة فيها 700 منافق تقريبا يرقصهم واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول ده شديد الحمق والكراهية للمسلمين وللنبي أصل ده كان بيخطط إن هو يبقى ملك على المدينة وعملوا له التاج فعلا لكن في الوقت دون كان بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتركه الناس وخرجت المدينة كلها طلع البدر علينا واستقبلت النبي فكره الأمر كراهية شديدة وأظهر الإسلام وهو يبطن ال ال الكفر والنفاق ومعاه 700 عدد مش قليل ان هم يبقوا موجودين في المدينه وجت جت غزوه احد فطلع مع ال- مع المسلمين لغزوه احد وقبل ما المعركه بساعات قام راجع بثلث الجيش علشان يهز الجيش تخ- انت متخيل جيش طالع يواجه جيش اكبر منه الثلث يرجع فعمل هزه لكن المسلمين وقفوا وانتصروا جت الخندق وانتصروا فحس ان استخدام ان الم- ان هو ما يقوم به بالسلاح ما عادش نافع فلجأ للاشاعات ولجأ إلى طريقة أخرى تعالوا ننشر إشاعات نفتت بها المجتمع من جواه من قلبه ولنستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الموضوع هيؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة والعائشة دي, مي- دي بنت مين؟ دي بنت أبو بكر أعز صديق ليه متهمة إن إن بالخيانة مع واحد من أصحابه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حاجة قاسية قاسية قاسية قاسية هي بتحكي اللي بيحكي القصه مين السيده عائشه بتحكي بتقول ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخروج لغزوه او لسفر اقرع عمل قرعه بين نسائه ايه ده هي الستات بيطلع مع المسلمين في المعارك وفي الجيوش اه الستات مشاركه في كل حاجه مفيش حاجه اسمها الستات على جنب ايه ده وت- وبيطلعوا معاها المعارك وبيطلعوا معاها المعارك والنبي صلى الله عليه وسلم قرع بين نسائه عشان كل ما يعني مين اللي يطلع عليها الدور اه ده ده ده, ده وضع المراه في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه بهذا ال- بهذا المشاركه وبهذا الاحترام اه فطلع فهم السيده عائشه فتقول فخرجت معهم فانتصر الجيش واحنا راجعين فنزل الجيش ل- ليستريح فذهبت لاقضي حاجتي رحت كده في الصحراء بعيد لاقضي حاجتي فعدت وقد نودي في الجيش بالرحيل يلا ماشيين فالتمست عقدي وهما بيقولوا يلا هنمشي ببص على العقد بتاعي ولم يكن لي انما كان ل- لامراه من نساء الانصار يعني رد الامانات شوفوا احنا دلوقتي بناخد القلم ونحطه في جبنا وسلفني الشريط دون وكل سنه وانت طيب وتلاقي نص المكتبه بتاعت بيتك كتب مش بتاعتك اصلا وهي ماشيه لكن رد الامانات رد الامانات حته على الماشي كده فبتقول فالتمست العقد فلم اجده فعدت مسرعة من أجل آه، العقد عدت مسرعة أبحث عن العقد فوجدته فعدت فلم أجد الجيش وكانت النساء طب ازاي اللي شالوا الهودج وكانت النساء خفيفات لم يغشهن اللحم ما كانوش آه، يعني لسه الاكل ما بانش مجتمع كان لسه مجتمع الغنى مش باين فيه فبتقول فاللي شالوا الهودج ما حسوش انا جوه ولا لا لان ما- ما- مش فجأة كتير فانطلق الجيش فجلست وحدي في الصحراء تخيل بقى في الصحراء كده بعد ما كانت في وسط جيش وحدي فجلست في مكاني وقلت سيفتقدوني ويعودوا فغلبني غلبتني عيناي فنمت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في مؤخرة الجيش آه، واحد من الصحابة شغلته آه، حد وقع متاعه حد آه، في حاجة بتهاجم الجيش من وراه آه، حد آه، سقط منه حاجة حد تخلف مين الشخص ده سيدنا صفوان بن معطل صحابي شهد بدرا هي بتقول وهو من أصحاب النبي الذين شهدوا بدرا والنبي مشغله الشغلانة دي يتفقد الجيش في آخره فجاء فرآني فعرفني فأعطاني ظهره ونادى ليوقظني إنا لله وإنا إليه راجعون بيقول أي دعاء عشان عشان تصحى فاستيقظت فأناخ الجمل فركبت فأخذني إلى الجيش والله ما تكلم معي كلمة وما تكلمت معه كلمة فوصلنا إلى الجيش فرآنا عبد الله بن أبي بن سلول فبدأ يتكلم سرا بين المنافقين وبدأ ينشر خبر أين كانوا وماذا فعلوا وزوجة نبيكم وتخيل ال وبدأ السبعمية ينشروا الخبر وبدأ الخبر ينتشر وسط الجيش يا ترى الخبر وصل لمسامع النبي دلوقتي ولا بعد ما وصل للمدينه؟ طب ابو بكر يعني انا انا طالب من حضرتك حاجه تخيل تخيل ابو بكر يبقى حمى النبي ورفيق درب النبي وبنته حبيبه النبي طب وصفوان ولذلك القصه اسمها حديث الافك ايه معنى كلمه الافك اشد من الكذب 100 مره البهتان والزور والافتراء المخزي ال- الذي لا اصل له احنا عندنا يقول لك مفيش دخان من غير نار لا القصه دي دخان من غير نار يا, يا شباب اوعى تستخدم كلمه مفيش دخان من غير نار وتبرر لنفسك انك تبعت على النت تنتهك عرض او تجيب عرض بنت في الكليه معاكم او انسان او اي حاجه يا صحافه يا رجال اعمال اوعى يا ري- يا رجال الاعلام اسف اوعوا يا ستات اوعي يبقى فيه في قلبك غل من واحده تعملي كده اوعوا يا رجاله اوعوا دي ولا على و- ولا ولا سيره راجل بس الستات بالذات ولا سيره راجل حرام مش حر... ال- ال- الغضب ربنا شديد فترى بعد شويه هي ب- بتحكي بتقول وان من رحمه ربنا عليا سبحانه وتعالى ان انا لما رجعت مرضت شهرا شوفوا رب هي ما عاشتش القصه الا ثلاث ايام تخيل لو كانت عاشت الشهر يعني شوفوا شوفوا ترتيبات ربنا المجتمع لازم يتعلم في درس لازم تتعلموه يا مسلمين ليوم القيامه الدرس ده معلش اصبر يا ابو بكر اصبر يا عائشه اصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا اخوانا لو لسانكم ما اتعلمش انه ينضبط بعد اللي حصل لرسول الله تبقوا شاركتوا في ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لان انتوا ما استفدتوش من اللي هو اتاذى عشان انت تتعلمه انت مشارك وانا بقول لكل واحد عمل كده لازم تتوب في يوم من الايام ولو بغمزه لصاحبه في الكليه اللي معديه دي ولو بلفتة عين ولا بنكتة على واحدة ولا برسالة مسج ولا بميل ولا بكلام على نت ولا بنقل صورة ولا بكلمة في صحافة اوعوا يا جماعة اوعوا اوعوا لا تشارك في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول السيدة عائشة فبقيت شهرا مريضة ولا أدري ما يقول الناس ولا يريبني ما فيش حاجة مستغرباها غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي مهموما يبقى عارف خلاص ع- طبعا عارف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالمسلمين وفي حد بيقول كده ولا يريبني إلا طريقة سلام النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة يدخل علي يقول كيف تيكم أخبارك إيه كويسة بس لا أجد منه ما كنت أجد من الود والحب النبي متغير شوية مع ذلك لم يكلمها طول المدة مريضة وتقديرا ليها وانت هتشوف موقف النبي دلوقتي يعني انا انا عارف ان كل واحد دلوقتي قاعد جواه سؤال طب موقف ابو بكر ايه طب طب آه صفوان بن المعطل هيتصرف ازاي يعني كل واحد هياخد تصرف شكله ايه عمر بن الخطاب هياخد تصرف شكله ايه ما هو عمر بن الخطاب بنته ضرتها سيدة حفصه وهو وابو بكر فرسالة رد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني لو النفوس فيها حاجه استغفر الله العظيم فرصه المجتمع هيتصرف هيتغربل المجتمع هيتغربل دلوقتي ايه اللي حصل ايه اللي حصل ان السيده عائشه آم، شهر ولا ثلاث ايام تقريبا بدات خلاص صحتها تبقى كويسه تقول آه، فخرجت مع ام مصطح مص- مين مصطح ده مصطح ابن اثاثه يبقى ابن خالد سيده عائشه ومهاجر وفقير فابو بكر بينفق عليه علشان هو مهاجر فقير وصله رحم يعني ثوابين فمصطح ابن اثاثه هي خارجه بقى ايه بتقول وكانت ال- ال- الخلاء ما كانش في البيوت دورات المياه ما كانتش جوه البيوت زي زي دلوقتي دورات المياه كانوا بيخرجوا اماكن لدورات المياه للنساء او للرجال بعيده فخرجت مع ام مسطح ل- للخلاء فبتقول فبينما نحن نسير عثرت ام مسطح اتكعبلت فقامت قايله تعس مسطح فقلت لها اتسبين رجلا شهد بدرا من اصحاب رسول الله مهاجر فقالت او ما تدرين ما قال فيك وانت ما تعرفيش قال عليك ايه فقلت وما قال فيه فقالت لها قال فيك كذا كذا كذا كذا كذا ابن خالتها ده معنى كده ان الموضوع عدى المنافقين ده المجتمع حتى المؤمنين ده مؤمن مهاجر اتكلم فقالت أو قال الناس ذلك أنا الناس قالت عليا كده قالت كل المدينة قالت ذلك كل المدينة تعرف تقول فجريت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته مهموما صلى الله عليه وسلم على فكرة القصة دي من دلائل النبوة حد عارف ليه لان الوحي اتاخر شهر ولو كان يكتبه بيده استغفر الله العظيم زي ما بيقول بعض ها ي- يخلص الموضوع فورا ده اي قرار هذا من دلائل النبوه لا وحاجه تانية من دلائل النبوه رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني النبي الزوج والنبي قائد الامه كان ممكن يعمل ايه فرمان اللي هيتكلم على اهل بيتي من النهارده عقوبته كذا لا ما اقدرش استخدم سلطتي كزوج في موضوع يخص الامه منتهى الحريه وعدم الظلم واحد مستشرق بيقول كلما شككت في نبوه محمد نظرت في قصه حادثه الافك فاتوقف واقول لا يكون هذا الا نبي ما ينفعش ما ينفعش ما ي- ما ينفعش ده يحصل الا من نبي سواء ان الواحد اتاخر شهر فما بيحلش الموضوع وسواء انه ما استخدمش سلطته م- م- ده نبي استشفق بيقول كده السيدة عائشة بتقول آه، يعني يعني يعني تخيل كل ده عشان يقول لك امسك لسانك عن اعراض النساء يعني شوفوا يا ستات غاليين على رسول الله قد ايه وعلى ربنا قد ايه الا اعراض النساء واعراض الشرفاء الا بد- من غير دليل وحتى لو بدليل الستر اولى لا يا جماعه ما تعملوش كده ايه اللي حصل فقالت لرسول الله لما لقيته مهموم كده ائذن لي ان اعود الى بيت ابي ومرت فيه ائذن لي اروح بيت ابويا فقال نعم ان شئت الموضوع فيه اشكاليه مش سهله يعني مش عارف انت قادر تحس ولا لا فذهبت الى امي فقلت او سمعت ما قال الناس قالت نعم قالت فما تقولين قالت يا بنيتي ما, ما من امرأة حسناء محبوبة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها أنت حلوة وجوزك بيحبك وليكي ضرائر فأكثروا عليك فقالت أو علم رسول الله قالت نعم قالت أو علم أبي هي أول مرة تعرف الموضوع ده شهر ومن رحمة ربنا بيها إنها عيب المدينة دلوقتي متقسمة أربع أقسام صنف لا يصدق لكنه الأغلبية الساكتة ال- ال- الإشاعة قوية فناس مؤمنين ومش مصدقين لكنهم صامتون والقرآن هينتقدهم بعد شوية لا يكذب ولا إيه ولا يدافع طيب ده الصنف الأولاني الصنف الثاني صنف أقلية ترفض وتكذب منهم أبو أيوب الأنصاري ومراته قاعد معاها فبيقول لها سمعت ما يقول الناس قالت نعم قال لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقولون عنها قالت لا قال فعائشة خير منك قالت وأنت لو كنت صفوان أكنت تفعل ما قالوه عن صفوان قال لا معاذ الله قالت وصفوان خير منك ظنوا بنفسهم ان طالما احنا كويسين كذلك عائشة كويسة يعني يعني طريقة انك تقول طب انا اعمل كده لا انا ما اعملش كده وهي كمان ما تعملش كده ظنوا بنفسهم الخير فظنوا بالسيء بس دول ده قسم القسم الثالث المنافقين كل يوم بقى اشاعه جديده دي مش اول مره آه كده يعني ترويج ترويج سم سموم القسم الرابع مؤمنين لكنهم اتكلموا يعني ايه اتكلموا دخلوا في الموضوع لسه مش مستوعبين اوعى تطلع عائشه امسك لسانك لسه ما كانوش مستوعبين كده فاتكلموا منهم مين مصطح بن اساسه بن خالد السيده عائشه اللي ابو بكر بينفق عليه ومنهم مين حسان بن ثابت شاعر النبي شاعر النبي اللي النبي قال له قل يا حسان وروح القدس يؤيدك اه طب ازاي يا جماعه تعاملوا مع الناس اوزنوا حسناتهم وسيئاتهم فكره المثاليه غلط غلطه انتهى من حياتي دي فكره غير صحيحه فكره غير سليمه والنبي ما عملش معاه كده بعديها ورجع شاعر النبي بعديه بلاش بلاش الطريقه دي فلان غلط غلطه انتهى مفيش حاجه اسمها كده غلط غلط اللي انت بتقوله ده غلط مين ما بيغلطش مين مين مين- يعني مين معصوم بس مش الغلطه دي لا والغلطه دي طب مصطح طب صفوان عمل ايه صفوان فقد اعصابه سمع ان حسان بن ثابت اتكلم عليه فخد قوسه وراح على حسان وقام ضربه بالقوس شج دماغه أتتهمني في عرضي هيعمل ايه حسان راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صدقك يا رسول الله فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم ايه المجتمع ده فين المجتمع ده فراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى نادى صفوان بن المعطل وقال يا صفوان ما امرنا بذلك غلط إما أن ترضيه أو أرد إليه حقه يا رسول الله إيه ال- حسان اتكلم على مراتك واتكلم على الراجل إما أنك ترضيه فقال ليس معي ما أرضيه قال أنا أعطيك لترضيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم له حق المستشفي يقول كل ما اقف قدام له حديث الافك اقول ما ينفعش ما ينفعش غير الوحي ما بيتنزلش الدرس الكبير اوعوا الخوض في اعراض الستات اوعوا الاشاعات تخيل السيدة عائشة بتقول اه، تخيل ألم السيدة عائشة على فكرة واحد مستشرق كان قاعد مع واحد من علماء المسلمين اه، قصة قريبة يعني فبيقول له المستشرق كده بيخبط العالم المسلم بيقول له بأي وجه قدرت عائشة تواجه المجتمع وتقابل المجتمع بعد ما قيل عنها كذا فرد عليه العالم الذكي وقال له بنفس الوجه التي قابلت به مريم الناس عندما أتت به قومها تحمله وجه الصادقة الواثقة من براءة الله عز وجل وجههم هما الاثنين نفس الوجه يا بنات لو اتهمتي وظلمتي قبل الناس بوجه مريم وعائشة لو اتقال عليكم يا بنات وانت بتبكي واكيد هتبكي هي السيده عائشه بتقول بتقول فظللت ثلاثه ايام لا يرقى لي دمع ما بيوقفش دمعي و- و- ولا اكتحل بنوم و- و- ولا يغمض لي جفن ثلاث ايام صاحيه حتى ظننت ان كبدي سينفطر من شده البكاء اوعي تفتكروا ح- ح- حاولي تتخيلي يا ترى النبي هيتصرف ازاي؟ احنا قلنا مواقف الناس كلها فما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي تحمل وأوذي في, في, في, في عرضه بهذه الصورة من أجل أن الأمة تتعلم اوعوا لسانكم أو حتى غمزة عين أو كلمة صحافة أو منشط في أعراض الناس وأعراض الستات بالذات صلى الله على رسول الله هتتصرف ازاي يا رسول الله يعني معلش انا عمال احلل الموضوع ونحاول نتخيل شخصيه شخصيه طب النبي النبي قدامه حل من ثلاثه عنده حق عنده يعني التصرفات اللي ممكن تكون اول حاجه انا اسف يعني الستات يطلقها احنا ورانا رساله ورانا مشوار طويل و... ونطلع بره الموضوع ده خالص لا مش هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم طب ال- ال- ال- البديل الثاني يدافع عنها بقوه ويستخدم سلطته كقائد لهذه الدولة بإصدار فرمان أو قرار ممنوع حد يتكلم على مراتي و- و- أو أهل بيتي وهو دافع كتير عن كتير من صحابته لا مش هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج ما ينفعش يستخدم قائد الدولة علشان هذا الأمر طب الحل الثالث ايه؟ يترك الموضوع للمجتمع يختار ما يشاء، لا ولا واحدة من الثلاثة. طب في ايه؟ يخت... طب من النبي هيختار ايه؟ هيختار بديل رابع. ايه هو؟ يبدأ يتحرك مع شرائح مختلفة من المجتمع يتكلم معاها، يفتح الموضوع. يفتح الموضوع هو اللي هيتكلم بقى خلاص، الموضوع بقى له شهر. هو اللي هيبدأ يتكلم هو بقى له شهر ساكت. هو اللي هيبدأ يفتح الموضوع لعله يخي يحرك فيهم الخير لو هم شايفين هذه البراءة ان هم يبقوا السلبيين يبقوا ايجابيين ويتكلموا ويدافعوا عن الحق ما بتستخدمش كل ده سلطتك يا رسول الله لا يا اي عدل واي حرية موجودة في الزمن ده عدل وحرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعمل ايه يقابل شرائح مختلفة يبدأ بأم أيمن الجارية اللي موجودة مع السيدة عائشة في البيت على طول أم أيمن جارية الشهيرة فيروح لأم أيمن أو سمعت ما يقول الناس يا أم أيمن نعم يا رسول الله فماذا تقولين يا أم أيمن فترد أم أيمن أحمي سمعي وبصري يا رسول الله شوفوا كلمة دي يا ريت يا, ش... يا ريت يا ناس نتعلمها أحمي أحمي سمعي وبصري أعوذ بالله والله ما علمت عنها إلا خيرا يا رسول الله طيب اللي بعده النبي إيجابي بس شوف بيتعامل مع شو واخد بالك طريقة تعامل النبي هنحرك الموضوع للخير بدل ما هم حركوا الإعلام للشر نحركه للخير بس واحدة واحدة من غير ما جور على حرية الناس حاجة يقوم رايح لمين بعد أم أيمن زينب بنت جحش مين زوجته زوجتها ليه اشمعنى زينب بنت جحش؟ لأن أخت زينب بنت جحش حنة بنت جحش من من من اللي اتكلموا عليها حنية لأختها. طب أنت رأيك إيه زينب؟ زوجتي فقالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله والله ما علمت عنها إلا خيرا. طيب اتنقل لشريحة الشباب راح لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب حاجة شوفوا شايف بيختار إزاي؟ فراح لأسامة بن زيد ما تقول يا أسامة؟ قال الله أكبر يا رسول الله كذبوا أهل بيتك يا رسول الله وما, وما, يعلم وما أعلم عنهم إلا الخير جزاك الله خيرا أم رايح للسيدة لسيدنا علي بن أبي طالب قال فما تقول يا علي قال يا رسول الله النساء غيرها كثير وإن الله تبارك احنا ورانا رسالة ورانا إصلاح وجهة نظره وخد سكة تانية سيدنا علي النساء غيرها كثير طلقها وتزوج غيرها ماشي سمع لعلي بن ابي طالب راح لمين بعد كده عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب رد عليه اظن سيدنا عمر الخطاب في موضع تختار ايه يا سيدنا عمر شوف النفسيه شوف القلب السليم قال يا رسول الله من الذي زوجك اياها ما هو اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز السيده عائشه جبريل نزل بوحي قال الله قال ايظنون ان الله يزوجك اياها ويدلس عليك معقوله ربنا يقول لك الجواب فقال قل لهم يا عمر اه شفت النبي يبقى النبي مصدق انها بريئه ولا لا طبعا مصدق انها بريئه بس مش عايز يفرق بين وضعه كزوج وبين قائد دوله طب هتعمل ايه يا رسول الله بعد ما استطلعت الاراء دي يصعد المنبر انت واخد بالك واخد بالك الحكمه والصبر والترتيب ده الرأي ده الرأي العام بين الناس العقلاء المؤمنين في شرائح مختلفة ستات زوجة آه، شباب مجتمع الشباب مجتمع الكبار ال... يا شوف الاختيار انتقى ازاي ثم صعد المنبر وجمع الناس اول مره هيفتح الموضوع على الملا ايها الناس من يعذرني مين ياخد لي حقي في رجل اذاني في اهل بيتي يقصد مين عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق بس مش عايز يقول اسمه من يعذرني يا رسول الله هاتوه في السجن من يعذرني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي وما علمت على أهل بيتي إلا خيرا سمع آراء ناس هو بيقول بيقول كلام واخ- انت واخد بالك دقة موقف النبي وخرج موقف النبي ويبقى هو مصدق انها بريئة وما علمت على أهل بيتي إلا خيرا ولقد ذكروا لي رجل اللي هو صفوان شوفوا ما بيستخدمش الاسامي خالص لان الموضوع محرج ولقد ذكروا لي رجل ما علمت عنه الا خيرا وما دخل على اهل بيتي في غيابي ابدا لان الاشاعه كانوا عمالين يكبروا فيها دي مش اول مره يا صلى الله عليك يا رسول الله جرحك يا رسول الله هنتعلم منه لا يمكن يا رسول الله حبا ليك على الاقل يعني امرا بالايات الشديده في القران وحبا ليك على ايذاء الايذاء اللي انت اتاذيت ويا ستات اوعي اوعي حبا للسيده عائشه هتقابليها يوم القيامه تقول لك ده انا اتاذيت عشان انت ما تتعلميش في الاخر الله يسامحك فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمتين دول فيقوم له مين واحد من الانصار المؤمنين الصادقين سيد الاوس خلي بالك عبد الله بن ابي بن سلول من الخزرج فيقف اسيد بن حضير فقال يا رسول الله ان كان من الاوس قطعنا عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج مرنا فلنقطع عنقه فقام قايم له واحد من سادة الخزرج صحابي رائع مخلص مؤمن سعد بن عبادة لكن خدته الحمية النفس البشرية خلي بالكم القصة دي فيها تعليم وفيها النفس البشرية حتى الصحابة بشر بشر بشر تعاملوا مع أخطاء الناس فأمل سعد بن عبادة قال كذبت والله لا تقدر أن تقطع عنقه فقام رابض عليه أسيد بن حضير بل أنت الذي كذبت أنت منافق تدافع عن منافق واثنين صحابة كبار فقام الحيين الاوس والخضر كلهم بيشد سلاحه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال دعوها دعوها ابي دعوى الجاهليه وانا بينكم عودوا الى بيوتكم تقول السيده عائشه فبقيت هكذا ثلاثه ليالي حتى اتاني النبي صلى الله عليه وسلم اخر يوم بقى فدخل علي وعندي ابواي ابو بكر وعمر وقال يا عائشه إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت قد أذنبت فاستغفري الله فإن الله يغفر للعبد إذا أذنب وتاب تقول فتوقف الدمع في عيني وقالت نظرت إلى أبي وأمي وقلت لهم أفلا تجيبون رسول الله شوف الأدب رسول الله فقالوا والله لا ندري بما نجيب رسول الله انت اظن في اللقطه دي حسيت بالالم حس الالم وصل لفين فردت قالت كلام رقيق جدا جدا جدا قالت والله ارى ان امرا استقر في نفوسكم وصدقتموه حاسس ان انتوا صدقتوا فان قلت لكم فان اعترفت بشيء لم افعله صدقتموني وإن قلت لكم لم أفعله لم تصدقوني والله لا أجد لي ولكم إلا قول أبو يوسف من كتر ما هي ما عرفتش تقول يعقوب نسيت أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون شوف ال... شوف الإيمان يا فصبر جميل ما قالتش ده مجتمع كذا ادي ال- لا لا لا لا, لا. انا معاكم زي ما انا حتى لو المجتمع ظلمني انا في وسط المؤمنين انا ما سيبش مجتمعي انا ما سيبش بلدي وابو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقوم من مجلسه تقول فقمت الى سريري ادعو الله عز وجل اللهم اني اعلم انك ستبرئني انا متاكده شوفي تعرفي تحب- تبقي واثقه في ربنا كده يا ستات القصة دي ليكي والله مهما تأذيتي افتكري السيدة عائشة والسيدة مريم مهما تأذيتي ليكي فيهم أسوة حسنة تقول فبينما أنا على سريري أدعو الله أقول في نفسي أنا متأكدة ربنا حي- هيبرئني وكل ما أتمنى أن يبرئني الله برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ولم أكن أظن أن ينزل في قرآنا يتلى في المساجد إلى يوم القيامة يبرئني الله أنا من عمري ما تخيلت حاجة زي كده كل أمنيتي أن النبي يشوف رؤيا تبرئني لكن أن ينزل القرآن من السماء بص بتقول إيه وإن نفسي عندي أهون من أن ينزل فيها قرآنا أنا أقل من أن أنا ينزل فيها قرآن ده القرآن ده حاجة كبيرة قوي فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا لسه ما قامش من من مقامه اذا بالوحي يتنزل عليه اول مره بعد شهر خلاص كله اتغربل كله بان الامه النهارده احنا بنحكي الحكايه دي علشان هيتعلموا كله تمام وتنزل الايات بقى التعليميه بعد ما الاحداث علمت هو ده طريقه الاسلام في التعليم بالاحداث ينزل جبريل فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح عنها أول مرة من شهر ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي وأنا, وأنا على سبيل يا عائشة أبشري برأك الله عز وجل فقام أبو بكر وعمر وقال لي قومي إلى رسول الله فاشكريه فقالت لا والله لا أقوم لرسول الله ولا أقوم إليكما ولا أسجد إلا لله عز وجل هو الذي برأني فسجدت شكرا لله عز وجل ونزلت الآيات تسمع الآيات وتشوف حلاوة القرآن اسمع كده معايا الآيات إن الذين جاءوا الآية 11 اللي عايز يفتح النهاردة ويعيش معاها الآية 11 سورة النور الجزء ال 18 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم يا جماعة يا يا صحافة يا إعلام خلي بالكم من الكلام اللي جاي يا شباب لكل منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم اللي نشروا أول واحد وكبروا له عذاب عظيم أول صحفي نشر لولا إذ سمعتموه ظن اه ويقول لك القاعدة بقى طب تتعامل معايا مؤمنين تتعاملوا ازاي هيديك القاعدة قاعدة قلبية وقاعدة عملية تشريعية القاعدة القلبية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين زي أبو أيوب الأنصاري ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إحنا ما نعملش كده وقالوا هذا إفك مبين يفتكر إن ده بيتقال عليه هو دي القاعدة الق- أول قاعدة لما تسمع إشاعة تعمل إيه تقول أنا ما أعملش كده ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين القاعدة الثانية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم مرتين جت كلمة عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه كان المفروض تعملوا إيه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يا صحافة ويا إعلام لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ها وتمر الآيات وبعدين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى يا أبو بكر رجع الفلوس اصل ابو بكر حلف والله ما هنفق عليه بعد كده ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه يا بعد اللي عمله ازاي اصل ده صله رحم لا لا لا الا القرايب لا رجع يا عم يا عم ده اتكلم في عرض بنتي رجع يا عم ربنا اللي بيؤمر رجع رجع الانفاق اصول العيله بس ده كذا ده عم هو في اسوأ من كده النفس البشريه بتغلط بلاش مثاليه ايه التعليم ده المثالي هيتكسر ملوش مكان ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله اعترف لمصطح أنه هو مهاجر القرآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم طب ما انت تعفي عشان انا اعفي عنك يا جماعه ليالي العتق اللي عايز ربنا يعتقه في العشر الاواخر يروح يصلح عيلته حتى اللي اتكلموا على بنتك وليعفوا وليصفحوا ايه ايه الأخ... ايه القرآن ده ربنا اللي بيقول وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم اعفي واصفح النهارده وانا بقول لكم النهارده اللي شتمني واللي قال عليا واللي كتب عليا يا رب اجعل قلبي عافي لا يا رب انا وانت وانت وانت كمان كل واحد قاعد دلوقتي عافيت يا رب والله يا جماعه قولوها بنيه دلوقتي وبصدق مش ده قال عليا كذا وفتح عليا كذب وما حصلش وبيدور لي على الخطا ويعملوا قد كده عافيت مسامح عشان مسامح عشان عكس ربنا يعتقني في الليالي دي دي ليالي عتق وليعفوا وليصفحوا الا يح... وبعدين تيجي الايه اللي بعديها ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين سورة النور خلصت القصة آيات رهيبة قوية لكن سورة النور كملت بقى بقية الآداب الاجتماعية كلها جوزوا الشباب ها ما هي كل الآداب الاجتماعية جمعت سورة النور جوزوا الشباب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ها وجابت إيه كمان آداب اجتماعية الاستئذان آه ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ها وجابت ايه كمان غض البصر كل المؤمنين يغضوا كل الآداب الاجتماعية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وجابت ايه كمان الحجاب الحجاب بوضوح اهو في القرآن وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويشاور على وجهه والكفين بمنتهى الوضوح آه كل الآداب الاجتماعية طب ليه اتسمت صوت النور؟ ما انت لو نفذت كل الكلام ده ينور المجتمع طب ايه مصدر النور الله نور السماوات والارض طب ينزل النور فين الآية اللي بعديها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في المساجد ينزل على مين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله طب واللي مش هيعمل الأداب الاجتماعية واللي مش هينفذ الأداب الاجتماعية دي يحصل له إيه ويجرى له إيه يجرى له الآية اللي بعديها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اقروا سورة النور النهاردة واعرفوا عظمة الق... شايفين صورة كاملة اسمها النور نوروا بيوتكم بصورة النور نوروا مجتمعاتنا بصورة النور ايه عظمة القرآن ده وايه عظمة الرسول دي وايه عظمة ديننا ده يا ريت العالم يعرف الكلام ده الحلقة دي مترجمة موجودة على عمرو خالد النهاردة صوت وصورة واللي عايز يعمل لها داونلود واللي عايز ي... مترجمة اللي عايز يبعتها لأي حد في العالم وانا موجود معاكم على النت 12 ونص بالليل عشان اي حد عايز يتكلم حوالين الموضوع تحت امركم قصه بكره قصه عظيمه بتتكلم على عيله عظيمه قصه من قصص القران